السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم أحبائي في هذا البرنامج برنامج آيات تتلى الموسم الثاني هذا البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى فكرته الرئيسية ببساطة إن إحنا بفضل الله بنتعرض لآيات بصورة متكررة في بعض آيات القرآن بتتكرر على مسامعنا الإشكال إن التكرار ده زي ما هو ميزة بيثير معاني إيه، داخل القلب وداخل النفس والعقل أحيانا الإنسان بيحصل له نوع من إلف العادة فبقى مثلا زي مثلا بفضل الله إحنا في رمضان في صلاة التراويح بنقول الله أكبر وبنستنى السورة اللي هيقرأها الإمام وبنتجاوز سورة الفاتحة أو مثلا اللي بيصلي الفجر في مسجد فجر الجمعة في مسجد بيكرر إيه، سورة السجدة وسورة الإنسان أو سورة الأعلى وسورة الغاشية السور سورة الكهف سورة الجمعة الصور اللي بتتكرر على مسامعنا كثيرا بفضل الله مع موقع طريق الى الله فكروا ازاي ان احنا نعيد هذه المعاني مره اخرى ازاي المعاني الايمانيه المبثوثه في هذه الصور اللي اصلا التكرار فيها سر يعني معنى ان الشارع يس- يسن يسن لنا ان احنا نكررها كتير اكيد فيها معنى مش معقول ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا ان احنا نقرا سوره الفاتحه او سوره السجده او سوره الاعلى كده عبثا اكيد فيها معاني مهم ان الانسان يكررها زي بالظبط التكرار في الأذكار زي سبحان الله وبحمده 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة أكيد في معاني مهمة الإنسان لابد أنه يراجع عليها وبدون هذه المعاني الإنسان قد يضيع قد ينسى معاني محورية في الشريعة معانا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الموسم إن شاء الله هكون معاكم وهنشرح سورة الفاتحة سورة الفاتحة طبعا الواحد أصلا متهيب أنه يتكلم في هذه السورة العظيمة لذلك احنا هنكون سورة الفاتحة يعني هنقول كده ايه مقتطفات سريعة حول السورة في حلقتين ان شاء الله الحلقة من ربع لتلت ساعة هنتكلم عن سورة الفاتحة طبعا سورة الفاتحة كتبت فيها كتب بل بعض العلماء قال ان اكتر سورة كتب فيها كتب ومؤلفات وشروحات واطول ما كتب قيل في سورة الفاتحة وبعضهم قال سورة يوسف ويعني ال- بعضهم قال كمان سورة الكهف لان السور دي بتتكرر والعلماء كتبوا فيها كثيرا لكن عند العد وخاصة الرسائل اللي اتعمل بقى سواء ماجستير او دكتوراه او اللي كتبت في الهدايات ومعاني الايمان سوره الفاتحه فيها كتب كثيره جدا الواحد هو قاعد حتى بيحاول يحضر كم الكتب اللي موجود في سوره الفاتحه كثير جدا وان شاء الله هحاول في اخر ال- ال- الحلقه او الحلقه الثانيه اقول لكم على بعض المراجع نرجع عليها ان شاء الله لذلك حتى كان العلماء لما يبداوا التفسير بيستفتح بسوره الفاتحه وبيكون دايما المفسر في الاول كده لسه ايه لسه ما تعبش من طول التفسير ونفسه كده بخيره في الاول فبيكتب يستفيض في سوره الفاتحه لان الرازي مثلا كان بيقول ان عنده ألف مساله في سوره الفاتحه يعني عنده تساؤلات وتدبرات او اشكاليات يدور لها على حل او هدايات في السوره ممكن تصل الى ألف فائده من سوره الفاتحه انت متخيل فسوره الفاتحه سوره عظيمه طيب التخصيص اللي ورد في سوره الفاتحه هل ده اجتهاد من العلماء يعني هل هم العلماء قعدوا يفكروا كده يقولوا احنا عايزين سوره نركز فيها ونكتب فيها تفاسير كتير ده اجتهدوا ولا اصلا احنا الشارع هو اللي وضع لنا هذه الخصوصيه عندنا حاجه في القران في كتاب حتى بالاسم اللي انا هقوله ده اسمها خواص القران الكريم وفي كتاب بالاسم ده كتاب جيد ارجو ان انتوا ترجعوا له اول كتب اللي بعنوان الاحاديث والاثار الوارده في فضائل السور في برضه اكتر من كتاب بهذا العنوان بمعنى ايه بمعنى ان احنا مش بنجتهد احنا مش بنقول والله احنا شايفين سوره السجده ينفع نقراها فجر الجمعه وشايفين والله ان سوره الكهف نقراها كل اسبوع ده مش بمزاجنا هذا بامر من النبي صلى الله عليه وسلم فسوره الفاتحه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا ان دي اعظم سوره في القران والعجيب العلماء اللي تتبعوا الاحاديث اللي وردت في كلمه اعظم سوره في القران وجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المعنى ده لاكثر من صحابي بعضهم قال ان ده لابو سعيد بن المعلى وبعضهم قال لابي بن كعب وروايه عن انس وروايه عن جابر وبعضهم عن بعض الصحابه لدرجه ان ابن حجر قال الامر ده تكرر مع اكثر من صحابي بل تقريبا تقريبا يعني نفس الموقف حصل مع صحابيين اتنين وابن حجر قال عشان نجمع الموقف ده تكرر ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون قاعد في المسجد وينادي على صحابي وبعدين عايز يدي للصحابي هدية فيقول للصحابي لأخبرنك قبل أن تخرج من المسجد بأعظم سورة في كتاب الله فتخيل الصحابي كده أوبا هيعرف أعظم سورة في القرآن تخيل لو أنت مكان الصحابي تقعد تفكر أعظم سورة إيه البقرة 286 آية ولا السورة فيها سجدتين زي الحج على حفصة عندنا مثلا ولا السورة مثلا اللي بادئة بالحمد لله زي الأنعام وطويلة أنت قاعد تفكر إيه السو... إيه أعظم سورة فالصحابي قاعد يفكر وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ظل يحدثه الموقف ده حصل مع أبو سعيد وحصل مع أبي سعيد وحصل مع أبي بن كعب فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يحدثه وضع كفه في كفه تخيل الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم يحط ايده في ايدك وماشيين مع بعض وخارجين من المسجد والصحابي مستني لسه النبي ما قالوش والنبي صلى الله عليه وسلم قال له هقول لك قبل ما نخرج من المسجد فهو قاعد يقرب يقرب من هيخرج من المسجد فصحابي قال له يا رسول الله احنا هنخرج انت ما قلتليش اعظم سوره فقال لابي سعيد في روايه اعظم سوره في كتاب الله سوره الفاتحه ام الكتاب السبع المثاني في روايه ابي بن كعب قال له السورة ديت اللي هقول لك عليها والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا الفرقان مثلها أنت متخيل؟ يعني بيقولوا أنا هقول لك سورة مش موجودة في أي كتاب سماوي سبق ولا حتى في القرآن دي أعظم سورة مطلقا التهيئة دي إنك تهيئ نفسك إنك تسمع أعظم سورة طب ما نركز معاها طب ما أكيد أعظم سورة في القرآن اللي هي الفاتحة وتسمت السبع المثاني وهنقول دلوقتي وتسمت أم الكتاب بعض العلماء جمع الأسماء التي قيلت في سورة الفاتحة وصلهم لحاجة وعشرين زي الإمام السيوطي في الإتقان وبعضهم وصلها لتلاتين أو حاجة وتلاتين زي في بصائر ذوي التمييز يعني بعض العلماء قعد يجمع الأسماء سورة الفاتحة بس تخيل لو احنا اخترنا مثلا حاجة وعشرين اسم لسورة الفاتحة انت متخيل وكان العرب دايما يقولوا ان الشيء لما ياخد اسماء كتيره يبقى ده شيء مهم فتخيل كلام الله سبحانه وتعالى حينما يخص الله سبحانه وتعالى هذه السورة بأسماء كثيرة سواء وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرها الله في القرآن أو وردت عن بعض الصحابة أو حتى اجتهاد فلما تسمى أم الكتاب والرقية وأنها شفاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي حديث صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي والعلماء قالوا هنا زي الإمام النووي قال الصلاة هنا المقصود بها سورة الفاتحة أنت متخيل طيب احنا اصلا عشان نعرف احنا هنتكلم ازاي احنا عندنا لما نيجي نتكلم عن سوره الفاتحه هنقسم الكلام نصين نص عن الفضائل وده جزء كبير ده عايز حلقات بس احنا هنحاول نختصره وجزء عن المعاني يبقى احنا الكلام عن سوره الفاتحه جزء عن الفضائل وجزء عن المعاني طبعا عشان هم حلقتين بس اللي هنتكلم عن سوره الفاتحه والوقت قصير فانا احيل الى كتب ترجعوا لها الامام ابن كثير اما تيجي تقرا كده في تفسير ابن كثير عايز تقرا المختصر مفيش مشكله أفرد الأول مجموعة أحاديث قبل أن يدخل في التفسير سورة الفاتحة مجموعة أحاديث كتير جدا في فضائل سورة الفاتحة أو لو عايز ترجع لكتاب خواص صور القرآن الكريم أو خواص القرآن الكريم عمل فصل طويل جاب ما يقرب من 13 حديث صحيح عن سورة الفاتحة وبعض الآثار الصحيحة أيضا ثم شرحها شرح مبسط طبعا أنا مستحيل أعمل كل ده معاكم لكن لما جاب كل حديث وقعد يفصل فيه الكتب اللي اتكتبت في فضائل سورة الفاتحة كتير جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها أم الكتاب أم الكتاب يعني إيه؟ الأم بمعنى الأصل يعني أنت قبل ما تدخل المصحف عايز مراجعة سريعة عايز فهرس عايز مجمل المعاني عايز تعرف الكتاب ده بيتكلم عن إيه يعني أنا داخل القرآن افرض واحد لا يبحث عن الهدى واحد داخل كل طموحه طموح دنيوي فقط واحد يبحث عن الشهوات فقبل ما تقرا الكتاب احنا بنقول لك يقول الله سبحانه وتعالى هذا اللي هي الملخص السبع ايات اللي في سوره الفاتحه ده ملخص مجمل ما في القران لو المعاني اللي في سوره الفاتحه دي انت مش مهتم بيها خلاص يبقى انت ما تهتمش بالقران المعاني التي ذكرت مجمله في سوره الفاتحه ذكرت مفصله في القران لذلك عجبني جدا اسم كتاب من الكتب اللي اتكلمت عن الفاتحة وكتاب جيد حقيقة اسمه الإسلام في سبع آيات اسمه الإسلام في سبع آيات وبالفعل كنا احنا عملنا محاضرة برضو مع موقع طريق الله كان اسمها مركزيات الوحي حاولنا نشرح الوحي بيتكلم مجملا عن ايه ايضا من سورة الفاتحة يبقى أول معنى مهم نخرج بيه إن سورة الفاتحة فيها مجمل ما ذكر في القرآن بل قال بعضهم مجمل ما ذكر في كل الكتب السماوية من قبل يعني لو أنت عايز الملخص ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من عباده الملخص قبل التفاصيل المجمل قبل التفصيل موجود في سورة الفاتحة ايه ده ده الموضوع مهم للدرجه دي اه الموضوع مهم هي ام الكتاب هي السبع المثاني سبع ايات طب ليه يعني ايه مثاني بعض العلماء قال مثاني لأن فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يحب الحمد سبحانه وتعالى ويحب المدح زي ما نيجي في الحمد لله رب العالمين بعضهم قال سبع المثاني من التثنية أي أنها تكرر انت مش واخد بالك ان السورة اللي لازم اجباري تقرأها في كل ركعة وبدونها تبطل الركعة وتبطل الصلاة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بدونها بدون سورة الفاتحة فالصلاة خداج خداج يعني ايه؟ يعني ناقصة يعني انت حياتك من غير الفاتحة ناقصة وصلاتك من غير الفاتحة ناقصة وطريق الوصول لربنا من غير الفاتحة ناقص في معاني مهمة لو انت ما استفدتهاش من سورة الفاتحة لن تصل إلى الله سبحانه وتعالى الطريق ناقص عارف لما تيجي طريق متسفلت وبعد كده فجأة الطريق قطع الطريق يقول لك فين بقية الطريق أنت بدون سورة الفاتحة وبدون معاني سورة الفاتحة الطريق مقطوع لذلك الحديث وإن كان في سند ضعف لكن مشهور بين أهل العلم وبيبدأوا به كثير من كتبهم أن أي شيء لا يذكر فيه اسم الله فهو أبتر انك تبدا اي حاجه من غير ما تقول بسم الله في الاول ابتر فحياتك بدون الفاتحه حياه مبتوره حياه مقطوعه حياه خداج حياه ناقصه طبعا كل اسم من اسماء سوره الفاتحه له معاني لكن احنا انا اخترت بس ام الكتاب لان الام بمعنى الاصل والمرجع وانها سبع المثاني لانها تكرر وقسمت الصلاه بيني وبين عبدي ده هنتكلم فيه واحنا بنشرح مع بعض ايات سوره الفاتحه بقيه الاسماء وانها رقيه وان الرقيه إيه واحد معتقد ان الرقيه مثلا لما تسخن او بطنك توجعك لما تيجي تشوف الحديثين ايضا مذكورين في الكتب الفضائل حديثين ورد فيها ان الفاتحه رقيه واحد الصحابي قيل ان هو ابو سعيد الخدري كان بيرقي الاولاني من ايه؟ من لديغ يعني اتلدغ عقرب لدغه والسم سار في جسده والتاني في بعض الروايات انه كان معتوها قيل كان مجنونا وقيل مسه الجن وقيل في روايه حسنها الشيخ الالباني كان موثوقا في الحديد انت متخيل يعني رابطين واحد لانه مجنون رابطينه في الحديد واحد معتوه وواحد لديغ ده انا عايز اقول لك ان ممكن حتى الان الطب لا يجد حل لهؤلاء فالاولاني راح الصحابي فقرأ عليه الفاتحة فقام والثاني قرأ عليه الفاتحة وكرر عليه فقام وكأنما نشط من عقال فاتحة تزيل أثر السم من البدن فاتحة تعيد العقل لإنسان إذا كان هذا أثر الفاتحة الحسي فما بالك أثر الفاتحة المعنوي أنت متخيل أنت متخيل لذلك ابن القيم في زاد المعاد كتب أربع خمس صفحات في أثر الفاتحة مبهر كلام مبهر فعلا يا ريت ترجعوا له كلام في قمة الروعة إزاي إن أثر الفاتحة الذي أزال السموم من الجسد فكيف بأثر الفاتحة أن يزيل الشهوات والشبهات وقال لا يقبل على الفاتحة أحد إلا وصرفت عنه كل بدعة وصرف عنه كل شهوة لكن الإشكال فينا إحنا الفاتحة هي شفاء هذه الفاتحة لكن الإشكال في من يقرأ الفاتحة الفاتحة كما هي لم تتغير إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الاشكال في تعاملنا احنا مع سوره الفاتحه يبقى اذا دي نظره سريعه عن الفضائل التي ذكرت في سوره الفاتحه وكيف يكفي فقط انها اعظم سوره في كتاب الله وليس في القران ولا التوراه ولا الانجيل ولا الزبور مثلها وانها ام الكتاب وانها السبع المثاني وانها رقيه وسميت بالصلاه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وفي أسماء كثيرة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى أو عن النبي صلى الله عليه وسلم واثار عن الصحابه في اسماء سوره الفاتحه. طيب تعالوا بقى نبدا قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الخلاف مذكور في كتب التفسير هل هي ايه ولا ليست ايه من الفاتحه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. سوره الفاتحه انت بتستفتح المصحف، سوره الفاتحه هي النجاه، سوره الفاتحه بدونها ليس لك صلاه. فسورة الفاتحة بدونها ليس لك وصول إلى الله سبحانه وتعالى هي أم الكتاب ركز سورة الفاتحة عايزة تركيز ليه عايزة تركيز؟ لأنها سورة مجملة كل القرآن التفصيل اللي ذكر في القرآن مجمل ومركز في سبع آيات معنا في سورة الفاتحة المركزيات الأساسيات المعاني الأساسية المبثوثة في القرآن موجودة في سورة الفاتحة لذلك أنت في كل ركعة قبل أن تقرأ أي آيات أو أي سورة تقرأ الأول سورة الفاتحة بتراجع الأول المجمل وبعدين تختار معنى تفصيلي من المعاني التي وردت في القرآن تقرأها بعد سورة الفاتحة طيب يبقى أنا دلوقتي عايز أعيش مع سورة الفاتحة يعني دي صورة أنا هكررها بل أنا بالعكس قصدي في الحقيقة أنا بكررها كتير جدا في كل ركعة لكن للأسف مع كتر التكرار أنا ما بفوقش غير مع كلمة آمين وادخل بعد كده بقى على الايه على السوره انا بنسى اصلا يعني واقف اتعودت حتى لما اجي اصلي انا احيانا اقول ايه ده هو انا قريت الفاتحه لا واكون قريتها امال الوسوسه دي بتجي لي ليه لان انا لساني متعود خلاص والحمد لله الرحمن الرحيم امين انا مش حاسس بالمعاني انا لا اشعر بقيمه كلمه اهدنا الصراط المستقيم لا اشعر بهذا المعنى فاحنا عايزين النهارده بس نفتح كده بعض الافاق مع هذه المعاني عشان لما نيجي نكرر السوره نعيش مع هذه المعاني قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذه الباء باء مصاحبه او باء استعانه يعني انا من اول لحظه بقول له يا رب ما تسيبنيش اريد ان اصحب اسمك طوال القران ومن اول لحظه بقول يا رب انا بستعين بيك يا رب بسم الله واستفتح بسم الله سبحانه وتعالى واخص اسمين من الاسماء ولست انا من فعلت ذلك بل ربي سبحانه وتعالى هو الذي علمني الرحمن الرحيم دي البسمله ودي مش يعني طبعا قول معتبر جدا ان هي من الفاتحه ويفضل انك انت تقراها حتى تخرج من الخلاف بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي انت مستحضر ان دي الصوره الوحيده اللي لما بتقرا ايه يرد الله عليك يعني مش ده مش موجود في سورة الكهف مش موجود في سورة يوسف مش موجود في سورة البقرة سورة الفاتحة فقط حينما تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي مالك يوم الدين يقول الله سبحانه وتعالى فوض إلي عبدي وفي رواية مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي هنا في سر إياك نعبد وإياك نستعين هنا في سر هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل اللي هيطلبه بعد المقدمة دي لعبدي ما سأل فيطلب فورا خلاص هو وصل اهدنا الصراط المستقيم طيب احنا اتكلمنا عن الفضائل تعالوا بقى نقول كده سورة الفاتحة أنا عايزك تتخيلها كده افردها قدامك كده سبع آيات عبارة عن إيه سورة الفاتحة؟ عبارة عن مقدمة من الثناء ثم بعد ذلك نهاية بالدعاء لذلك الإمام النووي قال يعني إيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قال قسمت الفاتحة إلى نصفين نصف ثناء ونصف دعاء يبقى تاني الحلقة احنا هنتكلم أو الحلقتين فضائل ومعاني اتكلمنا على الفضائل سريعا المعاني في نصف ثناء ونصف دعاء الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ده الثناء وبعد كده في جملة في المنتصف بتحدد الوجهة وبتحدد القبلة وبتراجع التعريف بتاعك إياك نعبد وإياك نستعين دي الفاصل ما بين الثناء وبين الدعاء اهدنا الصراط المستقيم يعني كل الفاتحة دي اللي هي أعظم سورة وأم الكتاب والسبع المثاني والرقية والشفاء والكافية والأسماء الكتيرة اللي اتقالت والصلاة كل الأسماء اللي اتقالت دي كل ده عبارة عن الملخص أنا عايز أطلب من ربنا الهداية يعني كل العظمه دي وكل اعظم صوره في التوراه والانجيل والزبور والفرقان عشان كلمه اهدنا وان اللي قبلها مقدمه لاهدنا انا عايزك تتخيل لو انا قلت لك انت ليك دعاء واحد لازم تطلبه في كل صلاه تطلبه في كل ركعه ولازم تكرره هو طلب واحد لو احنا اللي كنا اخترنا كان ممكن اخترنا غلط ربنا هو اللي اختار لنا لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم الخير لنا وربنا يعلم مدى حاجتنا للهداية ربنا يعلم قد إيه إحنا ضعفاء وقد إيه الشياطين بتحيط بنا شياطين الإنس والجن وقد إيه إن إحنا ممكن نسقط في سبل الضلال وقد إيه إن الإنسان ممكن تغلبه شهوته أو يقع في شهوة أو يقع في شبهة فالإنسان محتاج للهداية لدرجة إن لازم يطلب الهداية في كل ركعة ولازم يطلب الهداية في كل صلاة محتاج لده حبب الله إلينا سورة الفاتحة بهذه الفضائل عشان إحنا محتاجين للهداية لكن ليس هناك طلب بدون مقدمات هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى كيف ستدخل إلى باب الملك وتطلب هذا الطلب العظيم طلب الهداية الذي يحقق لك الخلود في الفردوس الأعلى الذي يحقق لك الخلود مع الذين أنعم الله عليهم ده طلب عظيم فلازم مقدمات وعلى قدر الطلب وعظم الطلب تكون المقدمات عظيمه وتكون المقدمات مركزه ايه هي المقدمات اللي انا ببدا بيها الدعاء وايه تفاصيل الدعاء ده باذن الله سبحانه وتعالى اللي هنشرحه في الحلقه القادمه اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا في فهم كتابه والعمل به اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته